السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع إشراقات والليلة إن شاء الله مع إشراقة مع شمس من شموس سلفنا الصالح وهو أويس القرني أو أويس القرني والقراءتان صحيحتان أويس القرني أو أويس القرني شمس من شموس السلف حقيقة ليه قصة عجيبة قوي وليه موقف وإشراقة من أروع ما قرأت ومن أروع ما سمعت في يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم كان جالس وسط الصحابة كان جالس وسط أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد و... وبقيت بقى الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا يا رب اجمعنا بهم في الجنة يا رب فبيقول لهم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني له كان عنده برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بار بها فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم يا خبر أبيض واحد من التابعين يا رسول الله يستغفر لصحابي ليه هو التابعي أفضل من الصحابي طبعا مش ممكن مفيش حد في الدنيا افضل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم هو المقامات بتاعه الصحابه كده يعني الصحابه ثم التابعين ثم تابع التابعين الى بقى يعني ايه الصالحين ربنا يجعلنا واياكم منهم فقال لهم خير التابعين الله طب هو اويس القرني ده كان عايش في انهي انهي زمن كان عايش في زمن النبي يا خبر ابيض كان عايش في زمن النبي وجاله قلب واحد مره قال لي وجاله قلب ما يروحش يشوف النبي لما اقول لك السبب هتعرف الحكايه ببساطه شديده ان اويس القرني او اويس القرني كان عايش في اليمن في قبيله قرن او قرن فكان عايش هناك ابوه مات وهو كان الوحيد وعايش مع امه امه دي مريضه مرض شديد جدا كانت مقعده لو سابها لوحدها هتموت لا هتلاقي حد ياكلها ولا يشربها ولا يقضي حاجتها ولا يعمل اي حاجه خالص بالمره وامراه قعيده طريحه الفراش وكبيره جدا في السن فكان هو أسلم سيدنا أويس القرني كان أسلم خلاص وكان أمنية عمره يروح يشوف النبي لأنه بكل بساطة لو راح شاف النبي لمدة ثانية وسلم عليه وقال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص ومات على ذلك بقى صحابي يعني مجرد بس يروح يشوفه بس كده بقى صحابي طيب ولو أسلم بجوار النبي بشرعين خد بالك وما شافش النبي خالص وعاش في زمن النبي وما شافش النبي خالص يبقى تابعي مخضرم تابعي ايه مخضرم من التابعين المخضرمين القدام قوي فويس القرني كان تابعي مخضرم عايش في زمن النبي لكن ما شافش النبي ايه اللي حاشه عن انه يروح يشوف النبي بره بامه سبحانك يا رب في يوم من الايام ان ويس طبعا ما شاء الله بر بأمه ما شاء الله ما ياكلش لما هي تاكل ولما تاكل بيأكلها بإيديه وكان ينظف لها البيت والفراش ويعد لها الطعام ويروح يذهب ويحتطب ويأتي بالمال عشان ينفق عليها ويجيب لها الكسوة كان مقضي حياتها كلها ومفرق حياته لدرجة أنه لم يتزوج فبتقول له أمه لماذا لا تتزوج يا أويس قال أخشى أن تشغلني زوجي عنك خايف أن زوجتي تشغلني عنك يا أمي وأنا ما أقدرش أنشغل عنك لحظة عمرك شفت برد بالمنظر ده واحد محتاج يتجوز ومش حرام انه يتجوز خايف يجيب زوجه تاذي امه تضايقها ما تتحملهاش لانها امراه قعيده في طريحه الفراش خايف في نفس الوقت ان امه يعني ما تلاقيش الوقت منه زي ما كان وقته معاه زمان مفرغ حياته مش هيقدر يفرغ حياته زي زمان فماذا يصنع فما كان منه الا ان ظل حبيسا لخدمه والدته فالخبر وصل من خلال الوحي المولى عز وجل لما اطلع على حال أويس القرنين وإنه عايش حياته كلها لعبادة ربه أولا ثم لخدمة أمه فما كان من الحق سبحانه وتعالى إلا أنه أرسل سيدنا جبريل مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله في واحد هو من خير التابعين بل هو خير التابعين اسمه أويس القرني قول لأصحابك عليه واطلب منهم أنه لما يقابلوه يستغفر لهم كبيرة قوي دي أويس القرني تابعين يستغفر مثلا لأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي يا خبر أبيض مع رفعة مقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تابعين يستغفر لهم ليه كل دوت مكافأة من الله لهذا الشاب الذي كان برا بأمه وأبيه وتأكدوا يا شباب وتأكدوا يا بنات إن كل اللي هيبر أمه وأبوه ربنا هيكرمه بكرم لا يخطر على قلب بشر وكل اللي هيعق أمه وأبوه سيخزل في الدنيا والآخرة لأن النبي قال كده قال صلى الله عليه وسلم تخيل حاجة والله العظيم يعني يعني يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر ان في نوع من الذنوب بتضاعف عليه الذنوب في الاخره في الدنيا وفي الاخره خد بالك ايه هم بقى ثلاث حاجات القطيعه قطيعه الرحم والظلم وعقوق الوالدين تخيل اه والله العظيم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا مع ما يدخره الله عز وجل لصاحبه في الآخرة تخيل اللي هما إيه قال البغي والعقوق الظلم وعقوق الوالدين طيب وبعدين في الت... في الرواية الثانية قال البغي وصلة الرحم البغي وقطيعة الرحم يبقى ثلاث ذنوب الإنسان بيعاقب عليها مرتين أي نعم الظلم ربنا يسلط عليك اللي يظلمك لو ظلمت يسلط عليك اللي يظلمك وكمان في ظلم يوم القيامة في واحد مظلوم هياخد حقه منك يوم القيامة أتدرون من المفلس واخد بالك طيب والبغي والعقوق عقوق الوالدين تعق امك ولادك يعقوك وبعدين في الاخره هتاخد حقها منك وبعدين وقطيعه الرحم تقطع الرحم ياخدوا حقهم منك في الدنيا وفي الاخره تجد من يقطعك وفي الاخره ياخدوا منك بقى من حسناتك بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا والاخره مع ما يدخره المولى عز وجل في الاخره سبحانك يا رب شيء عجيب جدا فسيدنا اويس القرنين بر بامه فربنا كافئه بالمكافاه دي ان النبي يذكره ويزكيه والحديث يتوارثه الاجيال ويعرف اويس القرني على مدى الاجيال اكثر من 1400 سنه واحنا قاعدين النهارده بنتكلم عن اويس القرني تخيل حضرتك فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابه بان اويس القرني ده ده افضل التابعين وخير التابعين وطلب منهم ان هم ان هو يستغفر لهم اذا قابلهم المهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر ثم مات أبو بكر وكان يسأل أي أمداد أي قبائل أي قافلة تأتي من اليمن كان يسأله أفيكم أويس القرني فيقولون لا فحد ما مات أبو بكر وهو يبحث عن أويس القرني وتولى عمر بن الخطاب وأصبح أميرا للمؤمنين ويقدر ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الأيام كل شوية عمال يسأل أي قبائل جاية من اليمن أفيكم أويس القرني يقولون لا لحد ما جه في مرة في يوم من الأيام فقال أفيكم أويس القرني قالوا بلى فقال أين هو؟ فأتي به فقال أنت أويس القرني؟ قال بلى يا أمير المؤمنين قال كان بك برص فبرأ إلا موضع درهم قال أجل قال لك أم أنت بها بر طب إيه اللي جابه بقى في الوقت دوت قال لك لما جه في عهد عمر بن الخطاب كانت أمه ماتت كانت أمه ماتت فجاء خلاص بقى النبي مات وأبو بكر مات واخد بالك وجاء في عهد عمر عشان يعيش في بلاد الكوفه واخد بالك فالمهم فقال له ولك أم أنت بها بر قال أجل رحمها الله قال استغفر لي يا أويس قال مثلي يستغفر لمثلك يا أمير المؤمنين أنت أمير المؤمنين قال لا لقد أمرنا النبي أن نطلب منك أن تستغفر لنا فقال غفر الله لك يا أمير المؤمنين ثم قال له عمر بن الخطاب إلى أين أنت ذاهب يا أويس قال ذاهب إلى الكوفة قال أكتب لك خطابا إلى عاملها كي, ينش... كي يهتم بك قال لا لا أريد لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي من أن أكون مشهورا لا لا مش عايز حد يعرفني خالص ده أنا عايز كده أتخفى كده وسط الناس محدش يسمع عني ولا يعرفني ولا يعرف إن النبي قال الكلام ده في حقي عشان ما اشتهرش لا ده أنا عايز أكون كده إيه يعني متداري كده وربنا يستر لحد ما نلقى الله سبحانه وتعالى فعمر بن الخطاب قال له إذا أعطيك شيئا حتى تستعين به على سفرك قال لا أريد قال بل انتظر فمشى عمر بن الخطاب وذهب إلى بيته ليأتيه ببعض الثياب وبعض الطعام وبعض المال فجاء بذلك كله فما وجد أويسا القرني فقد هرب من أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب فكان عمر بن الخطاب كلما ذكر أويس القرني كانت دموعه تنزل على خده من شدة ورعه وزهده و... وعدم انشغاله بالدنيا ولا بمتاع الدنيا ولا بحطام الدنيا الزائل أويس القرني يا شباب الثمر اللي ربنا أكرمه بها دي كلها علشان فقط انه كان عابدا لله اولا ثم كان بارا بامه تخيل حضراتكم كده لو انت كنت بارا بامك عايز اقول لكم والله العظيم كمساله شخصيه يعني ورب الكعبه كل خير ربنا اكرمني بيه في حياتي وفي دعوتي وكل شيء كل شيء ممكن يخطر على بالكم والله ثم والله كان بفضل ربي اولا ثم بفضل دعوه امي وابي الله يرحمهم رحمة واسعة ولا أنسى لحد آخر لحظة في حياة أمي كانت تدعو لي ولحد آخر لحظة في حياة أبي كان يدعو لي الله يرحمهم رحمة واسعة وبقول للشباب اللي عنده أم النهاردة وأب والله العظيم أنت معاك كنز حافظ عليهم فوز بدعوتهم عشان ربنا هيكرمك دنيا وآخرة وصدقني والله العظيم عمري في حياتي ما شفت انسان ناجح في حياته او انسان متفوق او انسان يعني ربنا مبارك له في حياته والله ما أسأل إنسان بالمنظر ده إلا لما يقول لي كنت بر بأم وأبي وعمري ما شفت إنسان مخذول أو إنسان مظلوم في الدنيا أو إنسان يعني حياته يعني صعبة جدا يعني يعني أقرب ما تكون للضنك إلا لما تسأله يقول لك كنت عاقا بأبي وأمي خدوها عبرة خدوها عبرة قبل راس أمك قبل إيديها أقسم لكم بالله أنا كنت أقبل رجل أمي مش إيديها كنت أستمتع كانت تقول لي يا ابن حرام علي اقول لها ده ده ده, ده الجنه تحت اقدام الامهات هو مش حديث لكن في لفظ الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الزم رجليها فثم الجنه هو نفس المعنى مع اختلاف اللفظ الزم رجليها فثم الجنه ولذلك سيدنا لقمان الحكيم لما قال لابنه ائتني بتراب من الجنه أو ائتني بشيء من الجنه ائتني بشيء من الجنه فذهب واتى ببضع بحفن التراب فقال ما هذا يا بني قال شيء من الجنه قال من أين أتيت به قال من تحت أقدام أمي فالجنة تحت أقدامها فابتسم لقمان الحكيم يبقى إذا بر الوالدين ثم بر الوالدين ثم بر الوالدين عشان ربنا يكرمكم ولو حد قاعد قدامي دلوقتي وأمك أو أبوك أو أمك أو أبوك قاعدين جنبكم قبلوا إيديهم وكرموهم ودعوا لهم وحبوهم وصاحبهما في الدنيا معروفة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته